الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ظاهرة نص الإبهام عند الأطفال تجد بعض الأطفال يضع إصبعه في فمه ويمص إصبعه يفسرها الأطباء بأن سببها الهروب مشكلة نفسية لدى الطفل فهو يهرب منها بمص الإصبع هذا مظهر لمشكلة ليست هذه هي المشكلة فلذلك من الخطأ أن نعالج قضية مص الإصبع بأن نضرب الولد أو ننهاه وإنما المطلوب أن نعالج مشكلته النفسية الذي هذا مظهر من مظاهرها وهو الهروب إننا نريد أن نعالج الليلة ظاهرة نص الأصابع عند الملتزمين عند أهل الدين تجد قضية الهروب الهروب من الالتزام الهروب من دين الله سبحانه وتعالى هروب القلوب أنك تجد قلبه يتهرب يتهرب من المسؤوليات الضخام التي أنيطت به وهي عبادة الله فلله عز وجل في كل موقف من مواقف حياتك في كل لحظة في كل لحظة في كل ثانية في كل لحظة لله عليك عبودية وغالبا ما تتهرب أنت من هذه العبودية بمص الأصابع تتهرب بشكليات تتهرب بمظهريات تتهرب بكلام تتهرب بأن تقلب الموقف إلى تهريج ومزاح تتهرب بأن تسأل شيخ واثنين وثلاثة حتى تصل إلى من يفتيك على هواك تتهرب بالبحث أنت بنفسك في قراءة كتب أو بحث في مسائل لتصل إلى هواك هذه هي القضية الخطيرة وإننا بحاجة إلى علاج لأنك تجد كثيرا ممن هربت قلوبهم من الثبات على مواقع الحراسة لدين الله عز وجل اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا القلوب الهاربة كثيرة ومظاهر الهروب واضحة ولكن الصدق منعدم إن كثيرا منا يرضى بأن يخادع نفسه إن كثيرا منا يرضى بأن يمكر بنفسه ويخدع نفسه ويضحك على نفسه ويقول أنا تمام التمام أنا زي الفل أنا ما زلت ثابت أنا ما زلت على ديني على ما أنا عليه والحقيقة أن قلبه متفلت وصورة القلب المتفلت من دين الله عز وجل تأتي في استحلال المحرمات إننا نريد أن نراجع لأن كثيرا من ثوابتنا قد اهتزت نريد أن نراجع حكم قص اللحية لا حكم حلق اللحية نريد أن نراجع موقفك من قضية النقاب للخمار نريد أن نراجع مواقفك من التعامل مع البنوك في زكرت وغير ذلك إننا نريد أن نراجع مواقفك في النظر إلى مسا- مشاهدة الأفلام أو الصور إننا نريد أن نراجع مواقفك في قضية الكلام مع النساء والأخذ والعطاء إننا نريد أن نراجع مواقفك في التهريج والمزاح والضحك الذي يضر بدينك إننا نريد أن نراجع مواقفك في مسائل كثيرة كانت من الثوابت والقضايا الحتمية التي بدأت تهتز تهتز بفعل فاعل أو تهتز بهوى النفوس بفعل فاعل من كثرة ما نسمعه من طرح القضايا ومعالجتها بطريقة شكلية في صورة الدين لتهتز هذه القضية لقد أصيبت الأمة الأمة جمعاء وللأسف الشديد في مقتل في جميع مسائل دينها ابتداء من التوحيد ووصولا إلى الاستنجاء كل المسائل اليوم صار فيها خلاف وتسمع فيها كلام من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكل إنسان يقول كلام وكل يقول لك كلام مقنع وصارت القضية أنك أنت وحدك ترجح وتختار بين فلان وفلان وفلان تختار بماذا؟ هل تختار بحجم الاسم ولا تختار بطريقة العرض والإقناع ولا تختار بمؤهلات هذا الاسم أو تختار بهواك ومزاجك وما يوافق وقعك ورضاك ويرضيك اهتزت المسائل ابتداء من قضايا التوحيد والألوهية ووصولا إلى تقصير السوق اهتزت المسائل إننا نريد تحصين القلوب اللهم حصن قلوبنا من الأهواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا تدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهواء صلى الله على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا هذه هي القضية وليكونن أناس من أمتي تتجارى بهم تلك الأهواء واخد بالك من كلمة تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب مرض الكلب الذي يسمونه رافض الماء مرض الكلب أو الكلب الذي يصاب به إنسان عضه مسعور ونحن في هذه الأيام في سعار المال عض المال قلوب المسلمين فأصابهم مرض الكلب عضت الشهوات قلوب المسلمين فأصابهم الكلب فصاروا بعد هذا المرض يرفضون الماء الماء الوحي وجعلنا من الماء كل شيء حي رفض هذا الحي الماء والوحي مرفوض عند هؤلاء الذي هو الحياة فلما أصيبوا بالسعرة تجارت بهم الأهواء سبحان الملك لقيني إنسان لعله هو الذي عطلني الآن بعد صلاة العشاء فقال لي لماذا تزمون الشيعة انتوا بتشتموا الشيعة ليه بتكرهوا الشيعة ليه قلت له عشان شتم ابويا قال لي ابوك انت قلت له اه ابو بكر وعمر قال لي مين اللي قالك انهم بيشتموا ابو بكر وعمر قلت له كتبهم قال لي طب مين اولى بالخلافة كان علي ولا ابو بكر قلت له انا اللي اقول ولا انت اللي تقول قال لا انت اللي تقول قلت له لا ولا ولا انت النبي قدم مين للصلاة صلى الله عليه وسلم الشاهد بعد المناقشة طويلة اكتشفت ان الراجل قرا كل الكتب عن الشيعة وما يعرفش اي حاجة عن السنة قرا وسمع كتير جدا عن الشيعة لكن قرا ايه من من من كتب اهل السنة ولا حاجة سمع ايه ولا حاجة فلذلك هي دي تتجارى بهم تلك الاهواء هو ده بقى التشيع بقى نص الاصبع هو الراجل عايز يتفلت من الدين فبيدور على ايه على الشيعة يعرف اي حاجة عايز يتفلت من الدين يقعد يطلع لك كتاب في حكم الاسلام او آه، الشاكري في موضوع الغناء هي دي القضايا دي قضية انكار واحد للقبر وواحد انكاره للق- للنقاب والثالث انكاره للغناء والرابع انكاره والخامس انكاره كل ده مقص يصبع دي مظهر لقضية التفلت ده عنده مشكلة نفسية بس ده شكلها الخارجي مش ده الموضوع ولذلك اللي بينفي السنة اللي نفى الشفاعة لما تطرق وجريته نفى ايه نفى السنة واللي بينفي السنة ينفي القرآن يبقى قضية نفي الشفاعة كانت ايه باطل يصبح مش ده الموضوع فاهمين ازاي فلذلك تجد ان الانسان الذي تفلت قلبه تتجارى به تلك الاهواء عمال تطوحه يمين وشمال اولا خد عشر نقاط لمن تفلت قلبه استحلال المحرمات اللهم انا نسألك الثبات على الايمان في البداية كان مقتنع جدا ان البنوك دي ربوية والكلام ده قطعي بعد كده لا فيها مصلحة ما اقدرش ابطلها ضرورة كان في البداية التعامل مع المرأة حرام وازاي يقدر يشغل واحد عنده ولا ي- يشتغل مع واحدة او يتكلم معاها لا دلوقتي المرأة اشتغل يا عم ايه المشكلة الصحابيات كانوا بيخرجوا في الجهاد وهكذا انا مستعد اجيب لك كل مسائل الدين بالطريقة دي كانت في البداية عنده قضايا قطعية ومسلمات وثوابت بدأت المسلمات دي تتهز والقلب يتفلت استحلال المحرمات ومش بيقول ان القضية ان دي حرام بس ما هو في فرق بين اللي بيحلق لحيته ويقول النبي اللحية فرض بس انا عندي ظروف وان شاء الله هعفيها غير اللي بيقول لا حلق اللحية حلال ايه المشكلة يجوز حلق اللحية في فرق بين ده وده في فرق بين اللي بيتعامل مع امرأة ويقول ادعي لي ربنا يتوب عليا واللي بيتعامل مع امرأة ويقول ما فيهاش حاجة ادام نيتي سليمة خلاص في فرق بين ده وده فرق كبير قوي فرق في القلوب اللهم اصلح قلوبنا يا رب في فرق بين اللي بيعمل الحرام وهو خزيان ومنكسر وذليل وبيقول يا رب تب عليا وبين اللي بيعمله بجرأة ويقول مش حرام هو ده القلب المتفلت نمرة اتنين تحسين المستقبحات اجمع العلماء على ان كل المعاصي قبيحة في الاصل قبل ورود الشرع قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق كل شيء ربنا حرمه هو وحش قبيح وربنا سبحانه وتعالى لما حرم القبيح زاده قبحا لأنه ما بقاش قبيح بس بقى قبيح و... وحرام ما بقاش قبيح بس فالزنا في الأصل قبيح ولذلك تجد عقلاء العالم يرفضون الزنا ابتداء هند لما الرسول يبايعها تقول أو تزني الحرة يبقى فضلا عن أن تكون مسلمة أي حرة لا تزني ترفضه عشان كده الرجل اتهم ب- بالزنا السيدة عائشة رضي الله عنها اتهم صفوان بن معطل قال والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام أنا ما كنتش بادئ في الجاهلية من أصله أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية يبقى قبل ورود التحريم العقلاء يتركون الفواحش بيقول لي عبد الله بن مبارك يقول لو لم يكن الكذب حراما لتركت الكذب إني تركت الكذب وإن لم يكن حراما ليه عاقل شايف إن ك- أكذب ليه كذب قبيح زنا قبيح خمر قبيحة هذه مسائل تترك من الأصل تجد مريض القلب اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا تجد مريض القلب بمنتهى البساطه يقول لك فيها ايه؟ ايه المشكله يعني؟ انتوا مكبرين المسائل ليه؟ ليه دايما نيتكم وحشه؟ بسلم على واحده وانا راجع من سفر يا اخي بنت عمي بب- ببوسها من خدها ايه المشكله؟ مش حاجه تحسين المستقبح ده المستهجن نتيجة تفلت القلب اللهم اهد قلوبنا يا رب نتيجة تفلت ال- هو قلبه مش لطيف عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فلا تخضعن بالقول ها؟ فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى هي القضية ان اللي هيطمع اللي في قلبه مرض لكن اللي قلبه نظيف ما يطمعش فاللي في قلبه مرض هو اللي بتستهويه هذه الشهوات تحسين المستقبحات وفي المقابل تقبيح المستحسنات امرأة لابسة خيمة ماشي يا سيدي احنا بنسميه اسدال ولا ادناء وانت بتقول عليه خيمة ايه الوحش في كده واحدة بتغطيه عشان ما حدش يشوف منها حاجة ايه الوحش في كده لا يقول لك شكلها زي الشياطين بتخوف العيال اه يقول لك مش قادر تعمل لحيتك دي شوية تظبطها خلي شكلها كده جميل ده دين الاسلام دين الجمال ده وهكذا تقبيح المستحسنات تلاقي اشياء صلاة طويلة شيء جميل لا عنده يبقى ده قبيح عنده ابنه بيصوم اثنين وخميس او يوم بعد يوم ليه يا ابني تهد حيلك ليه تموت كده لا ما تصومش عنده مراته عايز تلبس حجاب لا لا لا لا لا انا الكيش بمشي معاكي بالشكل ده تقبيح المستحسنات صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم ايضا الاستهانه بالعظائم تفتكر قلت لكم القصه دي قبل كده كنت مع واحد في الحج محرم يوم 8 ورايحين ال... رايحين على منى وفي ايده سجاره فبقول له يعني تمشي ازاي لبيك تمشي ازاي فقال لي معصيه صغيره صغيره صغيره هي دي الاستهانه بالعظائم يا جماعه في مواقف عند ربنا سبحانه وتعالى بينتظر من العبد ماذا يصنع واللي ربنا بينتظره من الحج سيد غير اللي بينتظره من الحج محمد غير اللي بينتظره من الحج اسام غير اللي بينتظره من فلان وفلان وفلان لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بموقف ينتظر منك ايه يعني مثلا حين يمر بك سائل وطلب من الحاج سيد وطلب من الحاج محمد ربنا منتظر من هشام يدفع كام ومنتظر من سيد يدفع كام ومنتظر من محمد يدفع كام ما هو ربنا ما يسويش بينهم صح ولا لا لانه ما اداهمش زي بعض وتقواهم مش قد بعض واكرامه ليهم مش زي بعض وستره عليهم مش زي بعض فربنا على قدر نعمه وعطائه ولطفه ومعاملته منتظر منك رد فعل مناسب لمعاملته معك سبحانه وتعالى فلما تخذل ربك في المواقف يخذلك في المواقف جزاء من جنس العمل قدامك منكر بيحصل ربنا ينتظر من محمد حسين غير اللي من مصطفى غير اللي من حسين انت هتعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وهكذا في المواقف جميعا الحياة مواقف وكل موقف له رد فعل والله ينتظر منك رد فعل المناسب الذي يليق بك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو اعلم بوسعها اه ربنا يعلم وسعك ايه تقدر على ايه ما هو كتير من الناس يقول اصل انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها طب انت هتضحك عليا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن على ربنا هو عارف وسعك بقى سبحانه وتعالى فالاستهانه بالعظائم في مسائل عظيمه هي كلمه في حق زوجة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ايه اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اه وشوف تلقونه بألسنتكم كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشبه ان الكلام بيتنطط على الألسن تلقونه نط على اللسان ده ومن اللسان ده اللسان ده اللسان ده اللسان ده الكلام اتنطور وانتم تفكروا هو انا قلت حاجة هي مش عند الصحابة كده ولئن سألتهم ليقولن ها إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الله أكبر ده صحابي شاف النبي ما صلى عليه وآمن بيه وصلى معاه وزكى وصام وخرج يجاهد في سبيل الله وقال كلمة ربنا كفروا بيها يعني دي مش مني ده كلام ربنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يقول لك ده احنا هو احنا قلنا حاجة ده بنهزر ده هزار ده كلام كلام تهريج مش قصدي ربنا كفره لا تعتذروا قد كفرتم هي دي الاستهانة بالعظائم تلاقيه بيقول نكتة على ربنا ما تحلاش النكت إلا على المصلين وأصحاب اللحى استهزاء ما يبقاش إلا بمسائل الدين والله أنا سمعت أحدا يحكي نكتة هو بيسأل يعني حكمها إيه كفر صراح والكلام يقول لي ده ما ناس كتير بتقول الكلام ده عادي يعني ما هي دي الاستهانة بالعظائم النهارده واحد بيسأل والله عم الشيخ أمي مريضة وبتغسل ومش لاقية تاكل أديها زكاة يجوز أن أديها من أموال الزكاة أمك مش لاقية تاكل وأنت عندك نصاب زكاة هي دي الاستهانة بالعظائم بقت امور اه ما هم علموهم في المسرحيات وانت عشان ابويا تاكلني اه علموها لهم يقول لك ابويا ابويا اه لكن فلوسي اه حاجه وهو حاجه استهانه بمنتهى البساطه يجي لك اللي يسال انا فاتني الظهر واحنا المغرب دلوقتي فاتني الظهر والعصر اصليهم الاول ولا المغرب الاول فبعرف اقول له طيب آه، قبل ما تصلي بس يعني هي سهله كده فات الظهر والعصر فاتوا بالراحة كده ما هو كتير مننا اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم اه بيفوتوا الفجر ويصحى بعد الشمس ويقوم يغسل وشه وياخد دش ويخرج على الشغل بالراحة الاستهانة بالعظائم الاستهانة دي دليل تفلت القلب وتلاقي صاحبك اللي فاتوا الفجر بمنتهى البساطة دي وفاتوا الظهر ممكن يفوتوا ببساطة جدا ممكن يناموا ما يوترش ويجي يتكلم في أعمق مسائل الدين أهو ده نص الإصلاح نقف شبابنا تلاقيه لابس طاية سودا مطول شعره متكحل ماسك عصاية لابس باكستاني كل دي مظاهر لإيه؟ لمصر الإصبع كل دي آه، اللي مطول شعره ده الأخ السني متحي ومطول شعره ده مطوله ليه؟ كل شهر ليه؟ سنة يا عم الشيخ سنة والفجر فرض فين فجر وحفظ القرآن فرض عليك فين حفظ القرآن المظاهر دي لا ده هو عايز يفضل البنات تبص له ويبقى برضه حتى بعد ما التزم وله لحية لكن برضه حليوة و- واد متميز احنا لازم نقول الحق اللي, اللي لينا واللي علينا على الكل نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا الاستهانة بالعظائم ايضا من علامات تفلت القلب تعظيم الهموم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ومن كل بلاء عافنا الهموم كنت في خطبة الجمعة بيقول انك انت لو شفت اي مجتمع وبصيت في وجوه الناس كده تلاقي كل الناس مهمومة شكله مهموم كده شايل الهم وعشان كده كتر في زماننا علاج الهم ده بطريقة غلط لما تيجي تسأل ما السبب في كثرة المعاصي الفرار من الهموم هو متضايق متنكد قرفان حزين مخنوق مهموم يعمل ايه يقول له روح احضر حفلة في الساحل الشمالي غير جو يرجع مكتئب اكتر روح كازينو يكتئب اكتر امشي لك مع واحدة شوف لك فيلم مش عارف ايه كتلة المعاصي للفرار من الهم وعلاج غلط بيزود الهموم امال العلاج الصحي ايه انك تلجأ للملك فالقلب في يده سبحانه ولن يسعد قلبك الا الله اللهم اسعد قلوبنا برضاك ولو اجتمعت الدنيا كلها لتسعدك فلن يسعدك الا الله لان الكل بيتعامل مع ظاهرك هتضحك ساعة اه ساعتين من الضحك المتواصل ماشي اربع ساعات يا سيدي اه اه اه وبعدين حط دماغك على المخدة كده والنكد كله يجي تاني وتفضل تتقلب طول الليل ليه لان الملك لم يمن عليك بتوبة تعظيم الهموم بمأساة الناس اليوم علينا مشكلة كبيرة جدا دخول المدارس هنجيب لبس العيال منين يا عم مكبر مشكلة ليه اصبر وربنا يفرجها ربنا يفرجها يا عم الشيخ هي السما بتنطر ايوه يا عم السما بتنطر انت مالك انت هتنطر بس انت قول لها انت تعرف تفتح ابواب السماء عشان تمطر ذهبا وفضة امطرت على الناس ذهب وفضة سنين بس ازاي هي دي القضية ومش كان بيقول لل... للسحابة امطري حيث شئت فسوف يأتيني اه هتجيبي الذهب جاي لي روحي مطري مطرح ما انت عايز الناس دي كانت ايه بس علاقته بربنا بس علاقته بربنا سبحانه وتعالى لذلك تعظيم الهموم النهارده واحد صبح الصبح كده كوعه بيوجعه شويه اه دكتور اشعه انا خايف لا يكون شلل يا عم ارحم انت نمت عليه بس مش مظبوط سويد برد اسبرينه صح كده لكن هي تعظيم الهموم جاله شويه صداع شوف بقى يعمل ايه عشان عنده صداع عنده شويه مغص في بطنه ابنه سخن شويه بنته اتاخرت شويه المبالغه في تعظيم الهموم والتوافه والصغائر وبقت مشاغل وقضايا مثاره لقاءات واجتماعات ومحاورات ومشاورات عشان مراته عايزه تصيف في راس البر وهو عايز يصيف في اسكندريه ولا في جمص ايه ده احنا في ايه ولا في ايه طب ايه اللي يرضي ربنا جمص ولا راس البر آه ايه اللي يرضي ربنا فيهم صحيح اللهم ارزقنا الحج والعمرة مش على البال دي اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ستة تضييع الأصول كثير من الناس انشغاله ليس بالأصول ولسه كنا بنتكلم مع الحاج محمد النهارده فين ولاد الأصول فين الناس اللي بتراعي الأصول وانا ما اقصدش الأصول دي وإنما تضييع الأصول أصول الدين أصول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أصول الحياة الأصول دي ضيعة أصول الالتزام أصول الصلاة النهاردة نفسنا نشوف حد بيصلي صلاة على أصولها ويصوم صيام على أصوله ويقرأ قرآن على أصوله فين الناس اللي يعبد ربنا عبادة على أصولها بقى صح اللي أنا كنت بقول عنهم إحنا محتاجين ناس محترفي عبادة صنيعي الدعاء صنيعي يطلع الدعاء بصنعة يستفتح أبواب السماء صنيعية صلاة وقيام ليل صنيعية ذكر لله عز وجل وتلذذ بأنواع الذكر فين النهاردة الصناعية في العبادة كل الناس عندنا النهاردة هو اللي ما عادوش ينفعه ولا في لعب الكورة حتى فين المحترفين محترفي دين مفيش للأسف الشديد ليه لأن الأصول ضاعت بتفلت القلوب قلوب تفلتت فضاعت الأصول وأيضا المبالغة في الفروع يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه يبقى أحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض وبعدين النوافل عشان كده ابن الجوزي يقول رأيت شيئا عجيبا في الناس من تضييع الأصول وحفظ الفروع فتجده يتحرز من رشاش نجاته ولا يتحرز من الغيبة والنميمة ساعة البول ما يجي ناحيته يغسل لكن ياكل لحم اخيه ميتا هي دي المصايب تجده حريص جدا على انه يروح عمره وبياكل من حرام يرابي او يسرق او يغش تجده حريص جدا على انه يصلي مثلا الجماعه ومراته متبرجه بشعرها وبنته لابسه بنطلون وماشيه في الشارع مصايب هناك اصول تحتاج الى حفظ ولو على حساب الفروع فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويجوز ارتكاب ادنى المفسدتين لتفادي اعلاهما دي اصول اصول محتاجينها تنضبط ايضا من صفات الذين تفلتت قلوبهم تامل عيوب الناس وقال العلماء أن تأمل العيب معيب هو قاعد ماسك فلان وعمال يفلطه ويفصصه ويتأمل عيوبه شفته لما قال الكلمة القبيحة الفلانية ويردد الكلمة تأمل العيب معيب شفت لما بص كذا شفت مراته لابسة كذا شفت بنته عملت كذا شفت لما أكل كذا فعل كذا تأمل العيوب دليل تفلت القلوب تأمل عيوب الغير واللي بعدها على طول العمى عن عيوب النفس اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب ولا شك أن كل من انشغل بعيوب الناس خفيت عليه عيوبه ومن تفحص عيوبه انشغل عن عيوب الخلق اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب نعم اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الخلق اللهم اشغلنا باصلاح عيوبنا عن عيوب خلقك يا رب العالمين شاهد ان هذا الانسان تجده عميا عميا عن عيوب خلق الله س- عميا عن عيوب نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه القذاة اللي هي القشاية شوف القشاية في عين صاحبه ومش شايف الجزع في عين نفسه آه قالوا كمن يزب عن الناس الذباب وحجره مملوء بالعقارب أيضا المسارعة في الأهواء من صفات متقلب القلوب ومن صفات متقلب القلوب سفول الهمة المثال ده ضربته يجي 20 مرة في اليومين اللي فاتوا مش قادر أبطله إن أحد الشباب عايز يتربى فقلت له اكتب لي تقدر تعمل إيه عشان أتابعك عليه فكاتب بقى انه يقدر يعمل كذا وكذا وكذا كلها حاجات صغيرة قوي يعني بس اعجبها انه يقدر يصلي على النبي عشر مرات في اليوم صلى الله عليه وسلم صلي على النبي في اليوم كم عشر مرات شوف سفول الهمة عشر مرات يا مفتري ده كتير كده هتعملهم امتى دول دول ياخدوا لهم يجي دقيقتين عشر مرات صلاة على النبي ولا دقيقة و24 ساعة هيفرغ منهم دقيقة للصلاة على النبي شوف بقى سفول الهمة آه نفسك في إيه؟ نفسي في أكلة حلوة على النيل مفيش نفسك في الجنة مفيش نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم مفيش نفسك في الفردوس الأعلى مع النبي مفيش نفسك صحبة الصحابة مفيش نفسك تموت شهيد في سبيل الله لا سفول الهمة نفسه في عربية جديدة نفسه يتجوز تاني نفسه ي... بس سفول الهمة في القلوب المتفلتة طولنا قوي في وصف المرض اللهم اشفي امراض قلوبنا يا رب والعلاج نعمل ايه احنا قلنا المشكلة الكبيرة في التفلت فالعلاج تحصين وانا كتير قلت قبل كده ان مشكلة الفتور دايما نيجي نعالجها بعد ما تقع واحسن وسيلة للدفاع الهجوم احسن وسيلة للدفاع الهجوم فقبل ما افطر اهجم انا لما اتفوق ما يحصليش فتور فلذلك تحصين القلب من التفلت بالتقوى قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آه دي عايزة لها قاعدة لوحدها صراحة يعني عايزة لها ليلة تانية تقوى القلوب التقوى لما سأل عمر أبا هريرة رضي الله عنهما عن التقوى قال له هل أخذت طريقا ذا شوك عمر رضي الله عنه بيسأل أبا هريرة رضي الله عنه ما التقوى قال له هل أخذت طريقا ذا شوك مشيت في طريق في شوك قال له آه قال ماذا صنعت قال سمرت واجتهدت قال فتلك التقوى انك تتاخي الاسواق دي ماشي على طراطيف صوابعك صح هي دي الدنيا دي كلها سوق فانت عايز تمشي فيها على طراطيف صوابعك على طراطيف صوابع قلبك اللهم اصلح قلوبنا امبارح كنت راكب مع واحد آه، وبعدين هو راكب جنب السواق بتاعه السواق عنده سايق عربيته فالسواق ماشي بيحسس على الارض عند المطبب بالراحة يطلع وبالراحة ينزل عند الملف يوسع ويبص وإشارة ويدخل قلت له شوف عشان انت راكب جنبه الراجل بيعمل ايه طب لو استشعرنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم تسوق بالراحة تسوق بالراحة في الدنيا دي تحاسب في المطبات لو لقيت إزاز عايز ينزل يشيل العربية شوية مية لا آه لو تستشعر قلوبنا المراقبة دي إن ربنا معاك وانت ماشي بملكه ما هو جسمك ده ملكه هتمشي بيه ازاي قلبك ده ملكه هتتعامل بيه ازاي تقوى القلوب تقوى القلوب هي التي تقود في الحقيقة الى تقوى الجوارح تقوى القلوب هي الحقيقة التي ستجعلك تعيش كما ينبغي قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم انت هتذبح مئة شاه هتتصدق بمئة ألف لكن تقوى القلوب فين مش ده الموضوع مش صور الأعمال حقائق الأعمال قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هي دي عليم بذات الصدور سبحانه سبحان الملك يا جماعة احنا عايزين نمشي فهات لنا العلاج بسرعة لو سمحت عشان نحاول في دنيانا ديت ان احنا نظبط المسائل اول حاجة بعد ما قلت لك تقوى القلوب الجد الدائم واحنا قلنا تقوى القلوب انك تمشي في الدنيا دي تتقي الاسواق احنا محتاجين تقوى القلوب عبد الله بن مسعود بيقول ايه انكم في زمان من علم الخير من الشر نجا وسيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من علم خير الخيرين وشر الشرين هي دي تقوى القلوب بقى محتاجين نعرف خير الخيرين وإيه وشر الشرين عشان تتقي تقوى القلوب إن قلبك ده يتقي يتقي حقيقة اثنين الجد الدائم احنا يا جماعة واخدين الامر بالتهريج مش منتبهين الا ان الموضوع كبير كبير قوي سيدنا النبي ما تصلي عليه يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم ده مين ده سيدنا النبي الموضوع كبير يقول ولا انا لن ينجي احدكم عمله ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته الموضوع كبير فما يحتملش التهريج واحنا في زمن فعلا ما يحتملش التجارب طب اجرب ما يحتملش المحاولات هحاول هحاول ابطل تدخين هحاول اقوم الفجر هحاول اتوب من موضوع النسوان هحاول اشوف لي شغلات هحاول ما ينفعش دي محتاجة قرار الجد الدائم ثلاثة انت صاحب ايمان وحقيقة الايمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعلق بالله وحده اصل انت اسمك مؤمن ها بالله مؤمن ايه فكلمة مؤمن مربوطة بربنا عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله انت مؤمن ولا تتم حقيقة الايمان الا بالتعلق بالله يبقى لما يتعلق قلبك بالله يتفلت ازاي اذا كان متعلق بالله مرتبط بالله متصل بالله طب يفلت يمين ولا شمال يا جماعه ما يفلتش خالص ده دايما طالع فلا بد ولذلك إذا كنت متعلقا بالله كنت دوما في صعود قال تعالى واسجد واقترب قال رسول الله فصل عليه صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة فدايما في ترق وصعود فساد النفس بالركود لأن الركود تأسن معه الروح وتسترخي معه الهمة فيتلف الروح الرخاء والطراوة ثم تأسن الحياة كلها بالركود أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هي دي لما تبتلى الأمم بالرخاء تبتلى الأمم بالترف تبتلى الأمم بالرغد والسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها هي دي تأسن الروح الملل الركود أما الموحد دايما طالع دايما في ارتفاع دايما في علو دايما في سمو دايما في تألق دايما في عز دايما في جديد جديد على طول ما يملش أبدا من التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أربعة وأنت حر كريم علمها العز نفسك تأنف من الذل علمها تحليق تكره ركود علمها العظمة تكره الإسفاف يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما يحاوله فلا يألو أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرة مستمدا قوة من بعد قوة محققا السحر القادر في نفسه متلقيا منه وسائل الإعجاز في أعماله مرسلا في نبوغه من توهج دمه أضواء كأضواء النجم تثبت لكل ذي عينين أنه النجم لا شيء آخر أنت حر كريم وقالت هند أو تجني الحرة حر في أنفة في عز في رفعة وأنت كريم فلا تهان قال الملك جل جلاله ومن يهين الله فما له من مكرم فما له من مكرم إذا ربنا يهينه مين يكرمه يبقى كريم على مين لا يمكن فأنت حر كريم اوعى حد يهينك ولا تهين نفسك وحد يستذلك وربنا ربك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وأنت صاحب غاية فلا تلتفت إنما تصل إلى غايتك إذا ركزت فيها التركيز في الهدف لا تلتفت عنها يبقى القلب ما يتلفتش لما تبقى صاحب غاية غايتك ايه النظر الى وجه الله الكريم طب الراجل اللي عايز ينظر لوجه الله الكريم يبص للنسوان المتبرجات امال يبص على الفلوس يبص على ايه لا مفيش ده عينه متعلقة خلاص هناك في الجنة انت مش شايف غير ايه اللي يرضي ربنا بس هو ده اللي مالي عينيه ايه اللي يرضي ربنا ايه اللي يرضيه ما وراكش غير دي الاخيره وانت طالب نفوذ الى الله عايز توصل اللهم بلغنا رضاك خد كلام ابن القيم بقى زي الفل بس صح صح يقول ايه وطالب النفوذ الى الله الوصول الى الله والدار الاخره يحتاج ان يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله زاهدا في كل ما سوى الله عاشقا لما توجه اليه عارفا بطريق الوصول اليه عارفا بالقواطع التي تعطله عنه مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه عدل عادل ولا لوم لائم ولا شغل شاغل كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذنب قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات صابر ثابت صفات عجيبة أوي الكلام ده في فوائد صفحة 127 ابن القيم تجيبه منين ده هم دول الرجالة اللي ينفعوا عند ربنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان طولنا عليكم آه. بس الكلام ده عايز آه، عايز ترجمة ونجيبه منين هي دي ان كل واحد مننا يبقى عنده همة ان يبقى الراجل بتاع ربنا والكلام ده احنا قلناه زمان لما يقولوا فلانة بتحب فلان نقول طب بتحبه على ايه هو في ايه يتحب ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم طب لما يقولوا ربنا بيحبك بيحبك على ايه فيك ايه يتحب العظيم ذو الجلال يحبك طب على ايه فيك ايه يتحب محتاج شغل بقى هقولهم تاني برضو سرد مرة واحدة الصفات اللي قالها ابن القيم طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله احنا قلنا في الدرس بتاع حتى لا يلهينا الامل ربنا بيقول ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وايه ويلهيهم الامل ها الجنه قلت والله انا عندي امل ان ربنا يكرمنا وابقى كويس وعايش على الامل يلهو بالامل عنده امل انه يبطل سجاير وعنده امل انه يقوم الليل وعنده امل انه يحفظ قران وعنده امل انه هو يحج وعنده امل وعايش ايه بيلهو بالامل بيلعب بالامل فرحان بالامل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ايه ويلهيهم الامل فصاحبنا ده اللي عايز يوصل لربنا حاكم على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله ما تتلاعبش بيه التخيلات لا هو عايش مع الحقائق مش مع الاوهام مع الواقع مش مع الاحلام واقعي يقول الشيخ زاهدا في كل ما سوى الله عايز ايه رضا ربنا نفسك في ايه رضا ربنا بتعمل ليه رضا ربنا وراك ايه رضا ربنا مشغول بايه رضا ربنا زعلان ليه رضا ربنا فرحان ليه رضا ربنا عيان ليه رضا ربنا ما وراش الا دي دي اللي في دماغه بس بتشتغل ليه رضا ربنا نايم ليه رضا ربنا تاكل ليه رضا ربنا بتخانق ليه رضا ربنا ساكت ليه رضا ربنا هي دي موضوعه الوحيد عرف ربنا عاشق لما توجه إليه أنا بقول عن ال- أحد الأصدقاء الأحباب حبيبي شغال ميكانيكي سيارات هو مهندس بس بقول إن ميزة الراجل ده إنه بيحب الشغلانة دي بيتفانى فيها بيعشقها هي دي عاشق لما توجه إليه بالله عليك لما واحد يحب شغلانة يطلعها ازاي آه يبدع فيها صح أصل القضية مش قضية فلوس وإنما بيشتغلها إيه آه مزاج مزاج فهو ده اللي ماشي لربنا وهو الماشي ده مزاج عنده فهو مش ماشي الهواه هو ماشي لله بس هو بيحب المشي ده بيحبه بيعشقه عاشق لما توجه إليه عارف بطريق الوصول إليه آه، ما هو مش أي حد يمشي هيلخبط ده لازم تبقى إيه عارف السكة وانت تديله عربية النهاردة وتقول له روح اسكندرية طب ما يعرفش الطريق هيعمل إيه هيخبط هيتوه يا ناس عندهم امكانيات ان يوصل لربنا وما يعرفش يوصل ليه لانه ما اتعلمش انه يوصل ازاي لربنا ما لقاش حد ياخد بايده وما طلبش العلم اللي يوصل بيه لربنا وعارف بالقواطع قواطع الطريق احنا بنقول ان ممكن يكون الراجل اللي النهارده كان بينظرني في موضوع الشيعة ده عايز يوصل لربنا بس اول ما جاي يقرا وقع فيه ايه كتاب في الشيعة اول ما التزم وقع في ايد واحد صوفي نسال الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عشان كده دايما اقول الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله على نعمه الهدايه للحق في الاسلام نعمه نعمه عظيمه جدا شاهد يا شباب انه عارف القواطع اللي تمنع الوصول لربنا سبحانه وتعالى مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عزل عازل هي دي ثابت الجأش مقدام الهمة شجاع يقول لك آه، الصحابة الرفعي وهو بيوصف الصحابة يقوم يقول لك الصحابة ايه يقول كان احدهم يرى أن طعن الرماح وضرب السيوف ووخز النبال كأنها قبل من الملائكة على جبينه ما بيتهزش اللهم اقذف في قلوبنا الخوف منك حتى لا نخشى سواك كثير السكون دائم الفكر احنا بنقول في الطريق لربنا في علامات كبيرة كده اللي ما عداش عليها يبقى ما مشيش لربنا اصلا منها الانس بالله الانس بالله اللي حس الانس بالله والسعادة بقرب منه يبقى مشي في السكة دي اللي ما حسهاش يبقى ما مشيش قولا واحدا والانس بالله ما يجيش الا بالخلوه تلاقي اللي بيحب الخلوة والهدوء والسكون والفكر هو اللي يأتنش بالله سبحانه وتعالى غير مائل مع لذة المدح وألم الذنب اللي عايز يمشي السكة دي ملوش علاقة بالناس قالوا حلو قالوا وحش مش موضوع وقالوا كويس قالوا تعبان قالوا خير قالوا شر ولا يأثر فيه لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والذام استوي اللي بيقول عنه كويس زي اللي بيقول عنه وحش ما تفرقش المهم هو اسمه ايه عند ربنا قائما بما يحتاج اليه من اسباب معونته ياخذ بالاسباب مش نايم ويقول يا رب اغفر لي يدور ايه اسباب المغفره سبحان الله وبحمده 100 مره يقولها ايه اسباب المغفرة الجمعة بعد الجمعة والصلوات الخمس اخذ باسباب معونته الأسباب اللي بتعينه على السير إلى الله عز وجل لا تستفزه المعارضات واحد عرضه واحد نقصه واحد شكك فيه واحد بيجادله ولا يستفزه هو في سكته ملوش علاقة بحد صابر ثابت اللهم ارزقنا الصبر والثبات هي دي الحاجتين المهمين في الآخر صابر ثابت أيها الإخوة قد بطلوا إمتى مص الأصابع اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك أمالا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا اللهم عافنا من البلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وأنت خير الرازقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين